بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين من الكلمات اللي قالها السيد المسيح لتلاميذه وما زالت بترن في أذن الكنيسة تكونون لي شهودا وانتم في خدمتكم الكرازية أنتم شهود للمسيح ماذا تقدم الكنيسة للعالم احنا بنقدم ايه للعالم لألا في غمرة فرحتنا بخدمة الكرازة نلاقي نفسنا بنقدم حاجة غير اللي المسيح كان يقصدها ودي احيانا بيسقط فيها بعض الناس ان تتحول الكنيسة في نظرهم الى مؤسسة اجتماعية مجتمعية بنقدم للناس خدمات غير خلاصية يعني بنهتم بتعليمهم نهتم بتنظيفهم نهتم بصحتهم هذا it is good لكن هل هي هي دي رسالة الكنيسة فقط لو عملنا كده يبقى احنا بقينا شاريتي بقينا منظمة فيها شركة فيها نوع من المحبة لكن ما فيهاش البعد الخلاصي فعشان كده كل هذه الأنشطة يجب أن تكون سكندري وتبقى مصاحبة للعمل الأساسي العمل الأساسي هو الكلمة اللي قالها المسيح تكونون لي شهودا طيب احنا هنقدم المسيح للناس بأنهي منظور يعني ايه ميزة المسيح عن بوذا ايه ميزة المسيح عن الفكر الهندوسي ايه ميزة المسيح عن المصلحين الاجتماعيين اللي بيقدموا اصلاحات مجتمعية وبيطالبوا بحقوق الانسان على الاقل انا في بالي وانا جاي لكم اقول ثلاث كلمات نحفظهم ونركز فيهم في تقديمنا للمسيح أول كلمة الله محب مش كده نمرة اتنين المسيح شافي ونمرة تلاتة المسيح مخلص يعني هركز في الثلاث كلمات مش هطول عليكم أول حاجة الله الذي نعرفه هو المحبة وانتوا عارفين كويس جدا ان الفضيلة الاولى في المسيحية هي الحب والكتاب المقدس مرارا وتكرارا يعلمنا ان احنا لابد ان نحب بعضنا بعضا السيد المسيح حطها علامة للتلمذة لي بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض فصارت دي علامه مميزة للإنسان المسيح ومعلمنا بولس الرسول يقول المحبة هي تكميل الناموس من أحب غيره فقد أكمل الناموس يعني أكثر من مرة السيد المسيح في تعليمه لما شاب سأله إيه أعظم الوصايا قال له الوصية الأولى تحب الرب إلهك الثانية قريبك كنفسك وقال بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء ومعلمنا بولس شرح أن الذي أحب قد أكمل الناموس ليه لأن المحبة لا تصنع شرا للقريب فاللي بيحب انسان مش ممكن يقتله مش ممكن يسرق منه مش ممكن يعتدي عليه مش ممكن يشتهي زوجته مش ممكن مش ممكن فيبقى محبتي للاخر هتحميني من الخطيه وتحميه من اذيتي لو وجدت عشان كده من احب فقد اكمل الناموس واذا الانسان ركز في حياته على فضيله المحبه فقد جمع في نفسه كل الفضائل المحب يبقى إنسان متضع لأني مش هتقلط على ناس بحبه طب لو أنا بحب كل الناس مش هلاقي مجال أتقلط فيه يعني المحبة تخليني وديع لأن عمري ما هتنرفز على واحد أنا بحبه فلو كنت بحب كل الناس هبقى مفيش النرفزة دي هبقى دايما سلوكي هادئ ووديع المحبة تخليني فرحان بكل الناس المحبة تخليني عايش في سلام مع كل الناس عشان كده انتم ملاحظين ان ثمر الروح اول ثمرة هي ايه محبة وتبني عليها الفرح السلام طول انا لطف صلاح ايمان وداع تعافي كل الفضائل تتبني على على الحب إذا وجد الحب بطل الاحتياج للوصية خدي بالكم من دي بطل الاحتياج للوصية لأن المحبة بتخليك أعظم من إن حد يوصيك مش محتاج توصية عشان كده يجب إبراز إيماننا المسيحي على إنه المحبة الكاملة الله أحبنا قديس أثناسيوس الرسولي لما جه يشرح تجسد الكلمة في الكتاب المشهور بتاعه ابتدى بتعبير ايه قال ان الله في صلاحه لم يبخل على الخليقة بنعمة الوجود من العدم التعبير ده رائع كلمة لم يبخل عارفين يعني لم يبخل يعني الله كان كائن لوحده يملأ الوجود فيش حد بيوجع دماغه وكان ممكن الله يقعد من الأزل للأبد مش محتاج خليقة الله قائم بذاته مش محتاج حاجة هو وحده واجب الوجود من فيض صلاحه كلمة صلاح في اللغة معناها الجودة والخيرية الصالح هو الإنسان الخير اللي عايز يدي يعني يفرح بأن يعطي وبدون مقابل بان صلاح الله في ايه انه يخلق الخليقة فتشاركه الوجود بينما هي كانت عدم عشان اشرح لكم الحتة دي احيانا استاذ في الجامعة لما يجي يناقش الدكتوراه بتاعت طالب دكتوراه يبخل عليه انه يديها له من اول مره ويقولها له صراحة كده انت فكر نفسك تاخدها من اول مرة انت حبيبي بعد ما تاخد الدكتوراه هتقعد جنبنا فلا استنى شوية بتتقال احيانا صراحة كده فيبخل عليه يقول لك يدخل مرة واثنين وثلاثة وبعدين في الاخر نديها له هنديها لك بس يعني طول بالك ما مش بالسهل بخيل لكن لما يكون صالح يقولوا فيها ايه ما احنا درسنا ونجحنا وبقينا كده ما هو من حق لأنه صالح جواد خير يقول له يا ابني أنت عملت مجهود حلو أنا مقدر هذا المجهود أنت من حقك نمنعها عنك ليه؟ تخيل بقى الله مش هيعمل دكتوراه وحد يقعد جنبه ده في خليقة مو في العدم هيعطيها نعمة الوجود تشاركه هذا الوجود وهي أصلا مش موجودة يعني مش هنقول تستاهل ولا ما تستاهلش هو انا اقدر اقول على حد يستاهل وما يستاهلش هو مش موجود عدم فالله في صلاحه لم يبخل على الخليقة بنعمة أن تشاركه نعمة الوجود هذا الصلاح تعبير عن الحب للخليقة قبل ما يخلقها عشان كده بنقول في القداس التعبير ده ما احنا تلامذة اثناسيوس اللي كتب القداس ده برضه تلميذ اثناسيوس غريغوريوس السيولوغوس فقال ايه خلقتني انسانا كمحب البشر لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبيتك من صلاحه من محبته اوجد الخليقه من العدم ويكمل القديس اثناسيوس أن الإنسان على وجه الخصوص أخذ نعمتين مش نعمة واحدة نعمة فوق نعمة الوجود من العدم والخلود إلى الأبد بقية الخليقة أخذت نعمة واحدة الوجود من العدم الوجود من العدم خلي بالكم اللي بدايته عدم لازم مقاله في النهاية يبقى ايه يرجع للعدم تاني كل الخليقة كده العناصر تنحل الوحيد اللي هيبقى إلى الأبد مين الإنسان لأنه أخذ النعمتين كنا عدم بقينا موجودين وأعطى لهذا الوجود نعمة الخلود طب ليه خلقتني إنسانا كمحب البشر ايه الفضل بتاعنا في ان احنا موجودين النهارده عشان كده من اعظم براهين محبه الله انه خلقنا لازم ابرز هذا الحب في كرازتي وبعدين ايه اللي خلى ربنا او ايه العله اللي تخلي الانسان يحيا الى الابد شرحها القديس اثناسيوس قال عشان احنا اتخلقنا على صورة الله ومثاله فالصورة دي تديني أحقية أن أحيا إلى الأب خدين بالكم من دي زي إيه لو في ورقة ورقة عادي مصنع الورق ياما بيطلع ورق مكتوب فيها أي حاجة وخلص الاحتياج ليها بنكلفتها ونحطها في الزبالة لكن لو الورقة دي أنت كتبت فيها آيات هتلاقي نفسك قبل ما تكلفتها وتحطها في الزبالة تراجع نفسك مليون مرة. لو اترسم فيها صورة العذراء لا لو لقيتها واقعة في الأرض وهي صورة للعذراء تمسحها من التراب وتشيلها تقول لا طب ما دي ورقة زي الورقة بس لأن اترسم فيها صورة مقدسة صار من حقها تعيش عشان خاطر كرامة الصورة المنقوشة فيها سواء الصورة دي كتابة أو رسم طيب افرضوا الورقة دي تعرضت للشمس فترة طويلة فالألوان بهتت وملامح الصورة ضاعت وبقى اللي شايفها ما يعرفش ان هي اساسا صورة للعذراء ولا ورقة من الكتاب المقدس ولا ورقة من الجورنال فأخدها كلفتها ورماها في الزبالة محدش يلومه فقدت السبب اللي يخليها تتشال يجي واحد يقول لك انت بتعمل ايه تقول له زبالة اقول له لا مش زبالة دي صورة العذراء انا ما فيهاش ملامح لا استنى بس انا عارف الورقة دي صورة العذراء استنى معايا مادة كيميائية كده زي جماعة اللي بيرمموا الايقونات ندهنها كده تظهر الصورة تاني ياه كنت هرمي الصورة الجميلة دي خسارة ده اللي حصل للإنسان بالظبط إن إحنا سبب النعمة أن نحيا للأبد إن إحنا منقوش فينا صورة الله عندما تفقد هذه الصورة يصير مفيش سبب يخلينا نحيا للأبد ويبقى الإنسان في خطر أن يرجع للعدم ويكمل القديس اثناسيوس يشرح ويقول ايه كان افضل ان الله من الاصل ما يخلقش الانسان من انه بعد ما يخلقه يسيبه يروح للعدم عشان كده كان معاه الماده الكيميائيه دي اللي تطلع تاني ترجع تاني الصوره عملها بالتجسد ان جه اتجسد عشان ناخد صورته مره تاني بالمعموديه والتناول والاتحاد بيه فنسترد الحياة الأبدية التي فقدناها طب ليه يا رب يقول عشان بحبكم أبسط ما فيها الورقة اللي اتمسحت دي بقت ورقة ملهاش تمن ملهاش قيمة كلفتها ونرميها في الزبالة نعمل صورة حلوة جديدة قال لا لا لا دايما الناس تسأل طب ليه ربنا ما أهلكش آدم يعمل آدم جديد لا يبقى مش محب فيش واحد في الدنيا ابنه يعيا يرميه في الزبالة ويقول هنعمل غيره ده ابنه فإذا مشاعر الله ناحيتنا هي مشاعر حب ظهرت في خليقتنا انه خلقنا وانه ادانا نعمة ان نكون صورته مثاله عشان تبقى تلكيكة سبب في ان نحيا الى الابد ولما احنا ضيعنا الصورة وشوهناها قال ارجعها لكم تاني عشان تحيوا للابد لان عايزكم تبقوا معايا كلها حب هذا الحب لا يظهر في ديانات أخرى كل ديانات الإله ده إله جبار بنعبده عشان نتقي شره عارفين كده في الوثنية بالذات بيعبدوا الله عشان يتقوا شره إله الرياح لو ما قدمناش ذبيحة هيبهدلنا إله الحرب نسترضيه إله الأوبئة إله الخصب إله الجمال مش عندهم كده نقدم ذبايح وإلا هيبهدلنا لكن المسيح لا احنا بنقدم إله محب خلقنا لأنه بيحبنا الصورة اللي خلقنا عليها بتبين قوي محبته ولما احنا بوظناها هو رجع يصلحها لنا تاني مش علشان حاجة غير عشاننا احنا قانون الإيمان خلي بالكم يقول إيه هذا الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء الآباء ليه أكدوا على الحتة دي لأن الموضوع بتاع التجسد ده عشان خاطرنا احنا للأسف بعض المفسرين المحدثين يقولوا ربنا نزل علشان يصالح العدل على الرحمة يعني مشكلة عند ربنا نازل يصلحها هو مشكلته هو عنده العدل والرحمة زعلانين فالمسيح نازل يصالح العدل على الرحمة وكأن الإنسان ده ولا حاجة شوف أثناسيوس بيشرحها إزاي لا مش مشكلة عند ربنا مشكلة عندنا قانون الإيمان بيقول كده هذا الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا إحنا التارجت هو جاي عشاننا طب ليه يعني عشان بيحبنا طب ما احنا غلطنا اي غلطنا بس بيحبنا وانا عشان غلطت يرميني لو رماني معناها انا احد الصنائع احد الخلائق ارميها المثل بتاع الفخاري اللي عاملين ترنيمه جميله دي انت راجل عندك طين كتير يعني باظت من ايدك ارميها في الزباله ونعمل غيرها يقول لا لا لا استنى الطينه دي حلوه انا هعمل منها تاني هي نفسها أعود أصنعها وعاء أفضل طب ما ترميها أرميها ليه تنفع مشاعر الله ناحية الإنسان هي مشاعر حب المسيحية تبرز هذا الحب وتبينه بطريقة جميلة جدا الله محب برضو في حتة الخليقة مش عارف أخرج منها لما نلاقيه هو بيخلق لنا الكون اللي حوالينا يخدم احتياجاتنا لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامتك انتوا عارفين زي ما يكون مهندس قاعد اتذكر في احد الكنائس في امريكا قالوا لي تعالى نوريك الكنيسه الجديده اللي بنبنيها فدخلنا لسه ما خلصتش يعني لبسنا خوذه واوفر شوز واستأذنا من المقاول سمح لنا ان احنا ندخل نتفرج عليها وبعدين ابونا قال لي ايه قال لي احنا قعدنا مكاتب استشارية تجهز المشروع دوت في مدة سنتين وتم البناء في ستة أشهر قلت له سنتين تخطيط وستة أشهر تنفيذ قال لي احنا كده هنا طب ليه بقى لأن هما بيقعدوا يدرسوا كل حاجة تتعمل حسابها ما تفتحهمش حاجة عشان بعد ما يسلموا الكنيسة على المفتاح ما يرجعش يخبط في الحيطة يقول نسينا بوط هنا ولا أصل هنحفر عشان نحط سلك نسيناه أصل إحنا نسينا ندخل وصلة النت أصل نسينا ندخل التيفي لا مفيش حاجة اسمها نسينا كل شيء معمول حسابه مش لمدة خمس عشر سنين لمدة مئة سنة يتوقعوا ايه التطور اللي هيحصل وايه الاحتياج اللي هيتم فبنعمله من دلوقتي ربنا عمل كده انت يا رب عارف الخليقه دي تقعد قد ايه مليون سنه هخطط للمليون سنه دول هيبقوا ايه وقبل ما يخلق الانسان كان عمل له كل حاجه هتحتاج درجة حرارة معينة هظبطها لك الشمس قد ايه تجيب لك حرارة قد ايه هتحتاج ضغط جوي قد ايه يظبطه لك هتحتاج جاذبية الارض قد ايه يظبطها لك هتحتاج كمية اكسجين قد ايه نعملها لك لو الاكسجين انتوا عارفين نسبته في الهواء قد ايه 23% حوالي 5 23% لو زادت تقوم حرايق لو قلت نتخنق طب يا رب ما احنا كل النفس ده هيحرق الاكسجين نعمل لك نبات يطلع لك من ثاني اكسيد الكربون اكسجين تاني طب ما نبات كتير جدا ممكن يخلي نسبة الاكسجين اعلى ما تخافش عندي ترموستات بالنهار غير بالليل النبات بالليل برضه هيتنفس زيك ياخد الاكسجين يطلعه ثاني اكسيد كربون لكن في ضوء الشمس هيعمل العكس عشان ما تزيدش نسبه الاكسجين عن الاحتياج كل حاجه معمول حسابها كله under control حاجه عجيبه لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامتك كميه انواع النباتات شيء يفوق الخيال اي واحد بيدرس علم البوتاني ده اللي هو النبات مجال ملوش نهايه كميه انواع الحيوانات علم الزؤولوجي عدد الانواع وتفرعاتها وفصائلها ايه يا رب ده يقول كله لخدمه الانسان حاجات احنا بنعتبرها ضاره بينما ربنا كان ليه قصد هو بيخلقها كل حاجة محسوبة إذا هو قبل ما يخلقني كان وضب كل ليه خلق الإنسان في اليوم السادس آخر حاجة عشان تبقى كل حاجة جاهزة له مش بعد ما يخلقني يقول أخ ده أنا نسيت أعمل لهم هوا لا هو عامل الهوا ده أنا نسيت أعمل لهم أكل لا مجهز الأكل نسيت اعمل لهم درجة حرارة لا مجهز الشمس الشمس دي عجوبة احنا مش واخدين بالنا منها يقولوا كده المعجزة تكرارها اليومي يجعل قيمتها زهيدة يعني احنا عشان كل يوميا الشمس موجودة مش بنفكر فيها كمعجزة اقول لكم ايه معجزتها لو الكوباية دي فيها مية سخنة وانا نسيتها لمدة نص ساعة يحصل لها ايه يعني ايه تبرد يعني كمية الحرارة اللي فيها اتسربت طب الشمس بتلقي على الكون قد ايه من الطاقة يوميا على طول على طول على طول ما بتغيبش ده احنا اللي بنغيب ولا ايه هي بتغيبش احنا اللي بنديها ظهرنا فهي باستمرار بتطلع حرارة كميات ضخمة جدا تدفي الكون على الأقل المجموعة الشمسية طب مش مفروض مع مئات وآلاف السنين الشمس دي تبرد يقول لك لا عملت حسابي ايه يا رب قال هنعمل تفاعلات كيميائيه جوه الشمس تخلي الحراره بتاعتها ما تطفيش كل ما تطلع كميه حراره تكون طالعه مكانها الحراره بتاعتها تقلش والا الكون يبرد ايه يا رب ده كل حاجه محسوبه ليه عشان بحبكم عارفين ال ال couple اللي لسه متجوزين والعروسه بقت pregnant اول اول عيل بس يعني من اول ما تعرف انها pregnant تبتدي تجيب له بقى الهدوم مش كده عرفت انها بنت ابتدت تجيب لها التوك والشرايط والدلع كله ومجهزه كل حاجه وتقعد تفكر يا ترى هتحتاج ايه تاني هتحتاج ايه تاني قبل ان تلد تكون جهزت لطفلتها او طفلها كل احتياجاته بس بيعملوا كده مع البكري التاني ياخد من بتاع اخوه مش مش فاضيين له يعني والتالت ايه اللي جابك والرابع ما كناش عايزينك لا ربنا بقى كلنا بكره كلنا واهتم بينا قبل ان يوجدنا ان يجد لنا كل اسباب الحياه والفرح والراحه ده ايه بقى ده انه محب في خليقته الخليقه نفسها تنطق بمحبه الله للانسان قلت لكم خلقنا على صورته عشان نحيا للابد جينا احنا بشقاوتنا بوظناها يقول اصلحها لكم اصلحها لكم مش زعلان مننا لا هعمل عقلي بعقلكم انا اصلحها لكم انا عارف ان انت ادم غلبان يعني اتضحك عليك نصلح الدنيا وترجع تاني زي الفل طب يا رب لسه في ناس بيتولدوا وبيكرهوك وبيعكسوك وبيضطهدوك وبي... وبيقولوا عليك كلام وحش وبيجدفوا في وجهك يقول يعني برضه هطول بالي عليهم وأدبر لهم الخلاص ما هذا الحب إذا الله محب تقدر بقى في البند ده ما بيخلصش عشان تقعد تعبر عن محبة الله للإنسان اتنين بقى الله ايه شافي الشفاء اللي احنا بنتكلم عنه ليس فقط شفاء الجسد وإن كان الله طبعا بيشفي الجسد يعني دايما حتى الدكاترة المؤمنين يقولوا الطبيب يعالج والله يشفي يعني فيش واحد يروح يقول الدكتور لو سمحت اشفيني بيقول له يعني عالجني لكن نطلب الشفاء من الله الشافي وبنقول عنه في القداس طبيب نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا شافي أهم بقى من من من الجسد شفاء النفس شفاء الروح الإنسان عنده أزمة مشكلة الإنسان عموما عنده مرض في النفس ومرض في الروح غير أمراض الجسد لا يستطيع أحد في العالم أن يشفي الإنسان من أمراض الروحية جايز النفسية بنلاقي لها دكتور psychiatry وإن كان بتوع ال psychiatry دول الله يكون في عونهم لأن أمراض السيكاتري الشفاء منها يعني طويل الأمد بياخد وقت وجهد وفين على ما الواحد يتحسن وتعدل لكن أمراض الروح من يستطيع أن يحتمل الروح المكسورة من يستطيع أن يغفر خطية إنسان عشان كده مفيش حد في الدنيا هيقدم الله الشافي غير الفكر المسيحي حكاية الله غفور ورحيم واللي بيغلط عندما يرجع لله بالتوبة يغفر موجودة في ديانات كثيرة تتوب ربنا يغفر لك يغفر يعني ايه يعني ينسى الخطية يعني ايه ينسى الخطية هو كده بالسهل يعني واحد عمل جريمة يعني ايه يغفر له لازم ياخد عقوبته it is not fair ان واحد يقتل وفي الاخر الدولة تقول له احنا عندنا الحكومة بتاعتنا غفور رحيم والقاضي يقول له نطلق سراحك لان احنا بنؤمن بالغفران غفراني المجرم لازم ياخد عقوبته الا الدنيا تبقى فوضى ايه السبب اللي يخلي فيه غفران السبب ان الله بيشفي دي مش مش بتتقدم في اي فكر ديني مش بتتقدم المسيح وحده قادر ان يغفر لانه الوحيد هو اللي يشفي جراح النفس والجسد والروح هو اللي يعالج الضعفات بتاعت الانسان هو اللي يقدر يحول شاول الى بولس مين يقدر يعمل كده على فكرة الحكاية دي استخدمها معلمنا أثناسيوس برضو في برهان ألوهية المسيح يعني احنا لما بنتكلم عن ألوهية المسيح بنتكلم ببراهين نظرية هو عمل معجزات وتعليمه وإلى آخره آيات تشهد بلاهوته قديس أثناسيوس استخدم الناس كبرهان لألوهية المسيح قال لهم مين من الفلاسفة قدر يغير سلوكيات الناس وإذا قدر يغير من سلوكيات الناس لأنه مهذب للنفوس هيقدر يؤثر في محيط الحتة بتاعته فيلسوف يوناني يقدر يأثر في الحتة بتاعت اليونان فيلسوف مصري حكماء المصريين يقدروا يأثروا حد من الصين يأثر في الصين لكن مين المعلم اللي قدر يؤثر في العالم كله ويغير سلوكيات الناس واخلاقها ويحولها وبسرعه مش محتاجه بقى تدريب كده تدريجي ولا بتاع ده المسيح كان يدخل حياه الانسان يبدلها بعد ما كان عشار ورئيس عشارين ها انا ذا اعطي نصف اموالي للمساكين ده ايه ده ده يعني واحد عمره متعبد للمال كيف يتغير الى انسان معطاء ده شافي ده واحد كان عنده مرض وشفي بمعجزه من المعجزات اللي احنا مش بناخد بالنا منها ان الجيل الاول المسيحي كله في البدايه كانوا من اصل يهودي اول الكنيسه قبل كرنيليوس صح قعدوا كده فتره كل المسيحيين من اصل يهودي اليهود زمان ودلوقتي مشهورين بمحبتهم للمال عارفين ليه ليها أساس لاهوتي عندهم لأن البركات المعطاة لهم في الناموس بركات خ- آه، أرضية يعني لما أنت تبقى إنسان بار ربنا يرضى عليك يكتر خمرك ومعاصرك وزيتونك وزيتك مش كده ومخازنك فبيعتبر الأموال والممتلكات بركة من ربنا فأنا أفرط فيها ليه أنت تقدر تفرط في ملكوت سماوات كما أنت حريص على ملكوت السماوات هو حريص على الخيرات الأرضية لأن إحنا ربنا وعدنا بكل بركة روحية في السماوات لكن بعدهم وعدهم بكل بركة أرضية في الأرض فأصبحت البركات اللي عنده نعمة ربنا ما يفرطش فيها عشان كده اشتهروا اليهود بالبخل أكتر من البخل مش ممكن يبيع أرضه فاكرين نبوت الإسرائيلي وأخاب قال له حتة الأرض دي جنب القصر أنا عايز أوسع القصر الدهاني هديك أحسن منها قال له مش ممكن أفرط في ميراث آبائي فرجع مهموم إيزابل الحكيمة الشريرة دي قالت له أنت زعلان ليه؟ قال لها نابوت مش عايز يديني الحقل بتاعي قالت له أنت ملك أنت أنت ملك سيبلي أنا الموضوع ده ونزلت جابت شهود زور أن نابوت اليزرعيلي جدف على الله وعلى الملك حكموا عليه بالإعدام رجموه مات قالت له انزل يا اخاب اورث الحقل صاحب الحقل اللي واقف في سكتك مات فورث الحقل يعني نابوت اليزرعيلي قبل انه يموت على انه يفرط في ميراث ابيه ليه لان ده بركه من عند ربنا ما يبيعهاش ممنوع في العهد القديم ان الواحد يبيع ارضه عارفين حكايه اليوبيل ايه اليوبيل سنه اليوبيل لو انت بعت ارضك ترجع لك ببلاش عارفينها دي؟ يعني الواحد لو عنده حتة أرض وبعدين افتقر هيعمل ايه بالأرض؟ ما هو عايز ياكل فمضطر يبيع الأرض فتتباع عشان ياكل ويأكل عياله بس لما تيجي سنة اليوبيل الأرض اللي أنا بعتها ترجع لي تاني ولذلك كانت أسعار الأراضي عندهم تتفاوت ما بين غالي قوي ورخيص قوي حسب قرب سنة اليوبيل يعني لو السنة الجاية هي اليوبيل الارض تتباع بتراب الفلوس لانها ترجع لي اوتوماتيك الشهر السنه الجايه يبقى 10 فدادين ابيعهم ب 100 دولار لان هو هيستفيد بيهم لمده سنه هيرجعوا لي تاني لكن لو سنه اليوبيل دي بعد 40 سنه هتبقى غاليه جدا لان هترجع لي وهترجع لاولادي بعد ما يكون اللي اشتراها مني هد حيلها لكن في سنه اليوبيل يضربوا الابواق كل واحد يسترد ممتلكاته اللي اتباعت ليه ربنا قال لهم ان ايام يشوع ده صبت فلان هنا صبت فلان هنا صبت فلان هنا لو سمحت ما تنقلش الارض وليها احكام كثيره عشان كده اي واحد يهودي له سلسلتين انساب السلسله الطبيعيه بتاعت ابوه جده اللي خلفوه فعلا وسلسله آه، بيها بيرث الارض انا ليه الارض دي ملكي لان انا من العيله دي فبيحصل ايه مثلا لو واحد- بنت ورثت ارض من ابوها وجه عريس اتجوزها من سبط اخر هيبقى الارض تنتقل من سبط لسبط فاتفقوا لا ما دام هي وارثه وهتتجوزها تتسمى باسم ابوها مش باسم ابوك فاصبح عنده ابين اب ولده واب يرث به الارض عشان يقعد الارض في السبط ده واحكام كثيره ومواضيع كثيره زي كده ليه عشان ما يبيعوش الارض عشان دي م- ميراث من الرب فانا ما اقدرش افرط في ميراث الرب تعالوا بقى نرجع لحته المعجزه اللي حصلت اول ما اليهود دول امنوا بالمسيح عملوا ايه باعوا بيوتهم وممتلكاتهم وحطوا الفلوس تحت اقدام الرسل انا بعتبر دي معجزه اكتر من اقامه لعازر ان واحد يهودي يبيع ويحط الفلوس تحت رجلين الرسل ايه اللي حصل لك بقيت مسيح ده واحد متجدر جواه جدر محبة المال على انها مش حاجة غلط ده المسيح لما قال دخول جمل ده دخول جمل من سوق بإبرة أيسر من دخول غني لملكوت السماوات تلاميذ قالوا له الكلام ده صعب من يستطيع أن يخلص طب احنا بالنسبه لنا ايه صعب صعوبته هم كانت الخلفيه الثقافيه بتاعتهم ان الغني ده حاجه حلوه ربنا مبارك له ده ابراهيم كان غني عشان كده المسيح قال لهم ما أعصر دخول المتكلين على الأموال وقالوا له برضه كلام صعب قال لهم معلش غير مستطاع عند ناس مستطاع عند الله ما هم مش فاهمين مش قادرين يستوعبوا يعني ايه الغني ما يدخلش يعني ايه ما يتكلش على المال اذا كان المال ده بركه من عند ربنا لسه ما بقوش مسيحيين ما اتفطموش هذا الانسان اللي عنده هذه الخلفيه الثقافيه المتوارثه على مدى الاجيال من ايام موسى فجاه يبيع ارضه والفلوس يحطها تحت ارجل التلاميذ ولما حد نص نص كده باع وادى حته اللي هو حنانيا وسفيره يموتوا ده احنا في ايه ده؟ دي معجزه ان احنا تحولنا من اليهوديه للمسيحيه. شفاء للنفس. الله شفى هذه النفوس من محبه المال ورفع في نظرهم من الارض للسماء. من يستطيع ان يشفي هكذا؟ كل واحد فينا عنده ضعفات. حكماء العالم لا يستطيعون ان يشفوا هذه الضعفات. لو واحد عنده نقطة ضعف في حاجة معينة هات لي كل الكتب اللي في الدنيا اقرا في الحتة دي عشان تساعدك هتلاقي في الآخر الضعف اللي فينا هو الذي فينا مش بيتغير لكن المسيح عندما يدخل للنفس بالظبط زي المعجزات اللي كان بيعملها أريد فطهر فطهر للوقت من برصه كلمه عندما شاف المسيح الرجل الأبرص ما كانش قصده الأبرص ده كان قصده البشرية كلها المصابة بفساد الطبيعة أنا جاي أشفيها هيدينا طبيعة جديدة مين في الدنيا بيقول عن طبيعة جديدة وميلاد جديد ومين بيقول تجديد الطبيعة البشرية والميلاد الجديد والتجديد المستمر مين اللي قال نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح مفيش غير الفكر المسيحي هو اللي بيقدم الله الشافي يحل مشكلة الإنسان أنا يا رب في حاجة تعباني ومش قادر أخلص منها ومتضايق مش مبسوط إن أنا عندي هذا الضعف فيقول لي أنا أقدر أشفيك عشان كده أنت بتقدم حلول للناس مش مجرد وعظ في فرق يا جماعة بين واحد بيعمل الطب الوقائي انه يجمع الناس ويديهم ندوة عن ازاي يحموا انفسهم من الايدز ازاي يحموا انفسهم من الامراض المعدية الامراض المتوطنة وان واحد تاني معاه في شنطته الدواء لان انا جبت الناس قلت لهم ازاي تحمي نفسك من الايدز لقيت كل اللي قاعدين بيقولوا لي احنا عندنا ايدز already هنحمي نفسنا من ايه قال لهم ما تخافوش معايا الدواء ففي فرق بين واحد بيوعظ للناس لازم تبقى اخلاقكم طيبه يقول طب احنا مش عارفين طب انا معايا العلاج وهو المسيح نحن نقدم للعالم المسيح المحب المحب والمسيح الشافي نمرة الثلاثة والأخيرة المسيح الإيه المخلص المخلص هنا طبعا آه على مستويين مستوى زمني ومستوى أبدي المستوى الأبدي ده إن ندخل السماء والسماء اللي احنا موعودين بيها سماء لا يتخيلها العقل اللي هي ما لم يخطر على قلب انسان المجد اللي مستنينا اه ما نتخيلوش في مرة أنا فاكر كان عندنا في الدير واحد من أحباء الدير يعني راجل ثري كان عنده مشاريع ضخمة في مصر ويعني احتياجات الدير كان بيسددها وكان من آن لآخر يجي ياخد خلوة كان راجل كبير في السن وبعدين كنت أنا وقتها أخ لسه طالب رهبنة وبخدم المضيافة اللي فيها الزوار دول فلقيته بيبكي فأنا صعب عليا راجل كبير ومحترم بيبكي ما أنا عارف يا عم فلان قال لي اقعد شوية كده أفك همي اتفضل قال لي انا ابتديت من من تحت الصفر ابتديت من تحت الصفر يعني جيت من الصعيد ما عنديش حاجه خالص وبدات اعمل كذا وكذا وكذا لغايه لما ربنا كرمني بقى عندي ثروه لا تتخيل مداها مشكلتي ان ابني احمق ما عنديش غيره قال لي ابني دوت لو عرف أنا سايب له إيه هيقع من طوله يموت لو عرف وأنا متأكد إن بعد ما أموت هيبدد هذه الثروة اللي أنا تعبت فيها بعيدا عن هذه القصة على طول ضرب في دماغي إذا كان الراجل ده هيسيب لابنه ثروة الولد مش هيتخيل مداها لدرجة هيجيله شك لو عرفها أمال إلهنا سايب لنا إيه؟ المجد اللي مستنينا شيء يفوق الخيال احنا مدعوين في سفر الرؤيا ان نجلس مع المسيح في عرشه في بعد كده من يغلب يرث كل شيء كل شيء ده ايه يعني ابديه مساحه قد ايه لا نهائي مده الانتفاع قد ايه ما لا نهايه المجد قد ايه 5 ستارز 7 11 المجد ما لا نهايه الوصف يعجز عنه اللسان ده ايه بقى ده فاللي مستنينا في الأبدية شيء يفوق الخيال عندما تنفتح عيون القلب الداخلية على هذا المجد السماوي نحتقر كل أمجاد الدنيا لأنها ما تعمل ولا حاجة بالنسبة للمستنيين عشان كده احنا بنقدم مسيح بوعد الحياة الأبدية بس كمان في حاجة مهمة احنا مش عايشين على امل الحياة الابدية وهنا نقعد اه يعني متخدرين زي ما قالوا الدين افيون الشعوب لا احنا هنعيش هنا في مجد ايضا عايشين هنا يقول لك ملكوت السماوات ايه داخلكم من ايام يوحنا المعمدان ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفون هو داخلكم هتعيش فيه من دلوقتي والخلاص الموعودين به في الأبدية المسيح يتممه في كل يوم يخلصني من كل ضيقة يخلصني من كل أزمة حاضر في حياتنا في كل يوم نحن نشعر به في حياتنا اليومية إلهنا حي مش زي إله البعل اللي قاعد يصرخوا له وإيليا قعد يتنقوز عليهم يقول لهم طب علوا صوتكم جايز مستغرق جايز في خلوة جايز في رحلة جايز مش هنا جايز ده بيتريق عليه ويجرحوا في أنفسهم لغاية العصر مفيش قال لهم خلاص بقى تعبتوا دوني فرصتي أنا أنادي إلهي مجرد صلى نزلت النار أكلت الإيه الذبيحة والحجارة والحطب والمية لحستها الناس هتفت الرب هو الله إلهنا قريب وبيستجيب حاسس بينا و, و وإن تأنى يبقى عشان في خطة هو عارف بيعمل إيه وإحنا أولاده فهمناه فهمناه وبقينا خلاص إحنا مستريحين اللي بيعمله إنه يحيا فينا وفي حياتنا اليوميه ويتدخل في تفاصيلها ويدبر امورنا بحسب مشيئته ويخلصنا من كل ضيقه الناس بيعيشوا حسب الجسد سيموتون لكن يعيشوا حسب الروح لهم حياه ابديه وسلام لهم حياه وسلام حياه في الابديه وسلام هنا نحن نعيش في سلام لان الهنا حاضر في وسطنا عمانوئيل الهنا في وسطنا الان عشان كده المسيح هو علاج توترات البشرية المسيح محب واحنا كلنا محتاجين حب البشرية النهاردة عندها فقر في الحب والناس لما بيقدموا حب بيبقى حب مشروط وحب له مردود أحبك لما تحبني لكن عمال احبك وانت مش بتحبني خلاص بقى انا كرهتك انا زهقت تعبت الانسان ليه طاقه فاصبح الحب مش حب نقي معطاء زي حب الام لابنها اللي هو مش عايز حاجه غير نشوفه كويس الله يقدم لنا هذا الحب البشريه في حاله مرض وهزال والدنيا كلها بتحاول الناس الصالحين والمصلحين والمفكرين والعظماء هذا الدهر عمالين يحطوا قواعد وحقوق وقوانين ومواثيق ويتفقوا عليها ويمضوا عليها ويطلع أعظم الدول اللي بترعى حقوق الإنسان هي أعظم دول بتسحق حقوق الإنسان حسب مزاجها كلنا شايفين كده عايشين في خدعة لا يوجد إلا المسيح هو الذي يشفي جراحات البشر آه لو الناس عرفت المسيح والتالتة اللي هي بقى مخلص لا يوجد حد يخلص خلاص أبدي غير المسيح أنا أنا هو الرب وليس غيري مخلص ولا يمكن أحد أن يخلص من الضيقات الزمنية إلا ربنا عندما نرفع نظرنا للسماء نجد المسيح حاضر والآية تقول ويكون قبلما يدعون إني أجيب وفيما هم يتكلمون بعد أن أسمع إحنا لازم نقدم المسيح الجميل دوت للشعوب اللي إحنا بنخدمها لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين